الشوق مسرع إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أيها الإخوة النهاردة بقى قسوة القلوب إذا تشابهت القلوب قال الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إذا تشابهت القلوب قال سبحانه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ها تشابهت قلوبهم لما تسمع في التلفزيون ربنا يكفيك شر التلفزيون ويطهر بيوت المسلمين من المعاصي والذنوب وتسمع المتحدثين الرسميين اللي قلعوا العمة والكاكولة ولبس بدلة وجرفتة ويتشابه الكلام لما تحس بتشابه الكلام يبقى تشابهت القلوب إذا تشابه الكلام تشابهت القلوب لما يطلع على المنبر واحد يتكلم عن العبودية نص الخطبة ونص الخطبة هننتخب أبو الفتوح ليه يبقى يبقى الكلام هنا ما تبصلوش يبقى الكلام هنا ايه تشابهت القلوب حين تتشابه القلوب تحصل القسوة الحسن البصري قال كلمة عجيبة جدا قال ما ضرب عبد بعقوبة من الله أشد من قسوة القلب اللهم لين قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم رطب قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم ذلل قلوبنا لك قسوة القلب واخطر حاجة يا جماعة في قسوة القلب ان القلب القاسي بعيد عن الله السبب الاول لقسوة القلب طول الامد تشابه القلوب قال تعالى الم يأني وانا اخاطبكم بهذه الايه الم يأني ما انش الاوان بقى انك تتوب كفايه عليك كده بقالك كام سنه بتخبط يمين وشمال وفوق وتحت وتقوم وتقع واخرتها كده وحش عليك لو مت كده هتروح في ستين مش عارف ايه ألم يأني أنا عايزك يا أخي تباتي الليلة دي يا ابو بنفسجي تباتي الليلة دي تقول لنفسك ها ألم يعني ما أنش الأوان بقى إنك تحس بالأنس بالله ما أنش الأوان إنك تبقى من المخبتين ما هو فات على التزامك سنين كتير كفاية كده ألم يأني سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين أربع سنين وربنا قال لهم ألم يأني طب أنت بقالك كم سنة دلوقتي أنا أعرفك من 16 سنة 17 سنة 17 سنة وانت وانت سني وماشي في طريق الالتزام ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يا ابني وانت في الصلاة حاسس بخشوع قلبك يعني انت حاسس في فرق بين حاسس وعارف او معتقد حاسس ان قلبك ساجد تحت العرش حاسس ألم يأني ألم يأني الوقفة دي يا ناس أولى مئة مرة من أي حاجة تاني احنا بنقول الأصل أن تنجو بنفسك إنك تدخل الجنة مش انك تنجي الناس انك انت لو مت دلوقتي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم الم يأني ما امسي الاوان بقى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يبقى انت محتاج حاجتين اتنين ذكر الله والقرآن عشان يخشع قلبك انا ما جبتش حاجة من عندي الاية اهي ان تخشع قلوبهم لايه لذكر الله قل لا اله الا الله يا عم ممدوح حسيت بايه بقى وانت بتقول لا اله الا الله لا والله انا ما خدتش بالي ما كنتش متوقع انك هتسالني السؤال ده طيب توقع ان انا هسالك حسيت بايه قول قول لي لا اله الا الله وقول لي حسيت بايه قول لا اله الا الله حسيت بايه ولا حاجة مفيش اي جديد في قلبك ليه لانك قلتها على الغفلة قول لي طب اقولها على الحضور ازاي انك تحس وقلت لك كذا مرة ايوه انت اهو انت ايوه انت قلت لك كذا مرة في فرق بين انك انت تبقى عارف او معتقد وبين انك تحس تحس ان ربنا واخد بالك يا يا ابو فوشيا ايوه انت هو أهو هو انت آه، خلي بالك انت ها؟ آه، ح- عارف الله العظيم الجليل الكبير المتعال مالك الملك القاهر القهار القادر القدير المقتدر ان ربنا سمعك وشايفك وانت بتقول سامع صوتك قل لا اله الا الله ربنا سمعه صوتك ده ربنا سمعه وربنا العظيم شايف قلبك وشايف دماغك شايفك وانت بتقول لا اله الا الله بتفكر في ايه وشايف قلبك ايه اللي بيخلطه وانت بتقول لا اله الا الله اذا حسيت بكده قلبك يتحرك بس بقول لك تحس انا عارف انك عارف الكلام ده لكن مش حاسه مش حاسه ولا عمرك حسيته ولا عمرك هتحسه طول ما عيشتك كده قاعد تجري تلهد ورا الفلوس ولا ورا اي حاجة تانية وعينك زايغة عمال تبص كده وتبص كده وتاكل وتشرب وتنام وتتكلم كتير طول ما حياتك كده عمرك ما هتحس امتى حس لما يبقى ده همي همي صلاح قلبي همي رضا ربي يبقى ده هم شايل هم النقطة دي زي ما انا شايل هم هتجوز امتى ومراتي راضية عني ولا مش راضية زي ما انا شايل هم بشتغل ايه واكسب ايه وهعمل ايه ومستقبلي ايه والسنة الجاية في ايه زي ما تشايل هم دي شيل هم ربنا راضي عني ولا لا شيل هم دي شيل هم قلبي حاسس بربنا ولا لا حاسس بالقرب من ربنا حاسس بمراقبة ربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند الذكر وعند تلاوة القرآن وفي السجود فإن لم تجده فاسأل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك في الذكر أما بقول لا إله إلا الله حاسس لا مش حاسس نقرأ قرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات حسيت في قلب يبقى مالكش قلب أصلا
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصدق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمسة 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 فان دي فان كاغون دي كاغون ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري
قل يا رب يا رب يا رب هب لنا قلوبا نحبك بها اللهم احي قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم احي قلوبنا محتاج ان قلبك اللي مات ده بقى يعيش تاني من جديد محتاجين طيب ايه السبب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل كنا وعدنا ان احنا نعمل محاضرة ونسينا اسمها هل انت يهودي قصدي اقول لك انت بتعبد الفلوس تبقى يهودي لان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن ها؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم فمن الناس يبقى الرسول قال هتمشوا وراهم خطوة بخطوة انت فيك ايه من صفاتهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التشبه بهم نهانا عن موالاتهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم ده كده أنا بقول كده الكلام ده من عندي يا ابني ده قرآن ده كلام ربنا أنا ما جبتش حاجة من عندي الشاهد ايه قال رسول الله ومن تشبه بقوم فهو منهم مش قلت لكم قبل كده في خطبة سر عمر قلت ان سر سيدنا عمر كنت ب... كنا بنتكلم في ايه واحنا كده طولنا ولا لسه برضه الله يفتح عليك آه انا نفسي حد يقول لي يا عم الشيخ معاك للصبح عموما الحاج ابراهيم الطش منور النهارده وبيقول الباب مفتوح يعني ايه طب صلي على سيدنا النبي صلى زيد النبي صلى زيد صلى على النبي قلت ايه في قصة سيدنا عمر لما قال للناس أيكم, ي... أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال آه حذيفة بن اليمان أنا فقال هاته إنك عليه لجريء فقال فتنة الرجل في نفسه وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس عن هذه أسألك إنما أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر فقال ما لك أنت ولا يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا والله يا إخوة أنا بحبكم في الله والله يا إخوة أنا لما قرأت الحديث ده وأنا في مكة قولي إيه ده وانت بتروح مكة تقرأ حديث آه آه آه. لما قرأت الحديث ده والله بحلف لكم بال... والله لقيت نفسي بقول كده ايه ده في ناس كده ان تيجي الفتنة يقوم يقال عنه ايه ما لك انت ولا في ناس كده تيجي الفتنة يبقى بينه وبينها باب يبقى سامع جلبة فتنة معدية فيقول في ايه بره يقولوا لا ده فتنة معدية وهو فين وهو في باب بينه وبينها ما ملوش علاقة بيه في ناس كده اه مين سيدنا عمر طب يعني بعد سيدنا عمر في ناس اه طبعا في ناس فساعتها فكرت وطلعت ورقة من جيبي وكتبت سر عمر ايه السر اللي خلى عمر كده ان تيجي الفتنة يقال له ايه مالك انت ومال انت مالك انت ومال الحاجات دي ايه سر عمر فذكرت من سر عمر العزة بالاسلام انه معتز بالمنهج يبقى ملوش علاقة بالفتن الفتن راحة وجاية وتخبط وتجيل وتحط وهو قصة سيدنا عمر ببساطة مع سيدنا أبي عبيدة بن الجراح لما كان رايح يفتح ايه بيت المقدس وخاض المخاضة رجليه مليانة طينة والجلبية مرقعة اللي هو لابسها فسيدنا أبو عبيدة قال له ايه يا أمير المؤمنين إنك تلقى وجهاء الناس اليهود والنصارى مقابلينه وطبعا هم بيلبسوا إيه دهب في دهب وانت هتقابلهم بجلبية مرقعة وحافي ورجليك مطينة لو أتيناك بثوبين غير خيرا من هذين يعني انت بقيت نائب بقى دلوقتي هتقعد لابس جلابية نجيب لك بقى جرافطة وحتتين زرق قال له ايه قال له اوه مش مكتوبه كده في كتب الحديث مكتوبه كده الف وواو هي قال له اوه لو غيرك قالها يا ابا عبيده لنا اكلت به قال له اه اه اه في ايه عايز ايه انت بتتكلم في ايه بقى انا هغير جلابيه عشان الناس والله لو حد غيرك كنت قطعته دلوقتي ده معنى كلام سيدنا عمر ده ك- كده يبقى انا اغير جلابيتي والبس جرافته عشان آه، ازاي ينفع الكلام ده ازاي يرضي ربنا كده ده منهج مين بقى هو ده سر عمر انه نجا من الفتنه بجلابيه مرقعه ايه رايك انت بقى عشان كده قلت بعدها بقى خطبه الجمعه اللي قبل اللي فاتت دي سر لا اله الا الله ان قلت كده بعد احداث 25 يناير لما مشي الظالم واهله ومن معه وانت اتمنيت ايه بعديها للا اله الا الله كل الناس اتمنى قال تاني يوم بقى عايز يبقى ايه هيلاقي شغل المرتبات هتزيد الفلوس هتتوزع هتتفرق اللي هيبقى ويبقى ويبقى كل الناس فكرت في كل حاجة الا لا اله الا الله اتمنيت ايه للا اله الا الله ان الناس دول كلهم يعبدوا ربنا ولو تتقطع انت حتت هي دي ان انا اتمنى ان كل الناس دول يبقوا موحدين ويعبدوا الله حتى لو انا مش لاقي اكل حتى لو انا اترميت في السجن حتى لو انا اتقطعت حتت بس الناس تحب ربنا وتعبد ربنا هو ده سر لا اله الا الله سر ايه لا اله الا الله سر لا اله الا الله الشاهد ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل طول عمرنا بنقول قولة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب اللي لابس النهاردة تيشيرت ومرسوم عليه ولا مكتوب عليه روح اقلع التيشيرت ده والبس جلابية بيضة وطاقية- وطاقية بيضة وصلي ركعتين ستحس بالفرق في فرق في قلبك بين اللبس ده واللبس ده وقول لي بعد كده لو ما لو قلت لي مفيش فرق هلبس تيشيرت معاك
اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح جوينت فليكس اعجاز العلم الحديث جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونه المفاصل جوينت فليكس أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة جوينت فليكس للكبار والصغار جوينت فليكس آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز هنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز والله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل رزق كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
هتحس بفرق اكيد انا متاكد يقينا البس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه وقف صلي كده هتحس بفرق مختلف لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة السمت الصالح والهدي الصالح احنا الهدي الظاهر ده يا محاربنا عليه سنين بس انتوا مش دريانين قولوا لهم الكبار اللي فتنوا دلوقتي اسألوهم يقولوا لكم ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل شبهوا بالكفار مش بس في اللبس في حلق اللحية وحلق الشارب التشبه مش بس في اللبس التشبه في طريقة المعيشة لما قالوا هنقاطع الجبنة الدنماركية قلت قطعوا الفكر الغربي اهم من مقاطعة السلع الناس اللي عايشة النهاردة بطريقة امريكية في حياتها وتفكير انجليزي عايزين تفكير اسلامي تفكير شرعي تفكير سلفي الكتاب والسنة بفهم سلف الامة ان نعيش حياتنا بفهم السلف تشبه في اي شيء حرام لا تتشبه بهم ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد من اكبر اسباب قسوة القلب طول الامد طول الامد يعني من استطال الطريق ضعف مشيه قلنا زمان ان احنا بنأمر بالصبر الناس اللي كانوا عايزين يخرجوا على الحكام الناس اللي كانوا عايزين يعملوا اغتيالات اللي كانوا عايزين واحنا نأمر بالايه بالصبر الصبر قلنا ساعتها ان للصبر ثلاثة آفات قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الوهن والضعف والاستكانة دي آفات الصبر مع طول الأمر بالصبر اصبر اصبر اصبر اصبر حصل عنده الثلاث آفات دول اللي هم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت والضعف حصل ضعف الإيمان والفتور اللي بيز- المزعوم والاستكانة الركون للكافرين الركون للكفار ومداعبة أهواء المنافقين واسترضاء أعداء الدين بقى يخرج حضرته في التلفزيون ولا في اللقاءات وتطلع المذيعة تقول له يا سلام يا ريت السلفيين كلهم زيك كده اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم نجنا من الفتن اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب اصل انت مش عارف ان انت لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه اللهم استرنا يا رب شاهد ايه دي اسمها الاستكانة حصلت الآفات الثلاثة نتيجة الصبر أول ما جات له انفراجة ضعف شربة مية شرب شرب من ال- من البحر فلذلك اوعى تستطيل الطريق اصبر لسه احنا في مرحلة الصبر لحد امتى انا ما اعرفش لحد امتى حتى يأذن الله قال الله جل جلاله العلي الأعلى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله دي سنة كونية في كل الأنبياء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا الصبر الصبر الطويل والصبر الجميل لعلاج قسوة القلب ألا تستطيل الطريق اشتغل اشتغل في الدعوة عبد الناس لرب الناس حفظ القرآن قلت ان شاب مع خمسة أطفال في ركن في أي مسجد يعلمهم التوحيد والقرآن قد يكون خير له من مئة خطبة يخطبها على المنبر اشتغل اشتغل في الدعوة وأثمر في الدعوة فطال عليهم الأمد ولا تستطل الطريق فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سبب قسوة القلب الفسق القلبي عارف ياد يا سني اللي حلق راسك انت في قصة آه، اصحاب السبت اللي احنا بنستفيد منها انك اذا رأيت تعسير الحلال وتيسير الحرام فاعلم ان في قلبك فسق واضح ولا ترجم انا طولت بس هختم اهو اهو اهو اهو اهو على وشك اهو صلي على النبي صلي اهو على وشك اهو فضل خطوه واحده في قصه اصحاب السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لما تلاقي عايز يتجوز مش عارف يتجوز الحلال صعب والحرام بيترمى على رجليه يبقى ده معناه انه في فسق في قلبه قلبه فاسق طهر قلبك ييسر لك جوازك لما يكون بيدور على شغلانه حلال يكسب رزق حلال وهذا صار ايضا في هذا الزمان من الصعوبه بمكان ان ياكل لقمه حلال صافي الحرام متلتل بيترمى على رجليه والحلال صعب مشاق ده دليل على فسق القلب لو طهر قلبك وصدق قلبك ليسر الله لك الحلال التيسير بيد من فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سنيسره هيسرك انت نفسك هيخليك انت سهل سهل للسهولة سنيسره لليسرى لذلك هنا وكثير منهم فاسقون لما يبقى في فسق في القلب والفسق عارف اللي بيقولوا عليها كان في جرة وخرج لبره هي دي فسقت الدابة او فسقت البيضة زي فقست البيضة فسق خرج عن حدوده حدودك اهي الحلال فأس هو خرج لبره للحرام فتح على البحري بقى الوقت يتعامل مع النسوان ببساطة وايه ما خلاص بقى الدنيا هاصت دلوقتي بقوا زملاء في الحزب بقوا قاعدين في لجنة الانتخابات بيرتبوا الامور مع بعض ايه بنرتب الامور يا عم في ايه ايه ايه ايه ده ايه اللي احنا فيه ده اللهم تب علينا اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب ان انت يا اخي يجب عليك الليلة ان تتوب اوعى تاخد كلامي ده على فلان ولا فلان وانما خلي كلامي كله عليك انت زوجتك في بيتك اختك في بيتك امك في بيتك استرهن الحجاب الكبير اللي هو وقرن في بيوتكن انت شغلك الشاغل قلبك ذكرت لك في آية واحدة علاجك ذكر الله ها؟ والقرآن وما نزل من الحق عدم التشبه بالكفار لا تستطل الطريق تب من قسوة القلب خمس أسباب لعلاج تب من فسق القلب خمس أسباب لعلاج قسوة القلوب أن يخشع قلبك لذكر الله اثنين القرآن ثلاثة لا تتشبه بالكفار أربعة لا تستطيل الطريق خمسة تب من فسق القلب اوعى قلبك يبقى قلب فاسق تب من فسق القلب حينها تجد رصوبة القلب وسلامة القلب وخشوع القلب واطمئنان القلب إذا حصل للقلب الاطمئنان الطمأنينة فأبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال الله شهادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يبقى أنت من المؤمنين شهادة من الله جل جلاله أنا أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وتبت علينا وتقبلت توبتنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين والسلام عليكم القلب يرتحل وتحنو